به الوفاء لفؤم الكابوس وناخد دروس ترقي النفوس مع المصطفى مع المصطفى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي طبعا آه، احنا قلنا في البداية ان احنا متفقين ان كل حلقة ان شاء الله لابد ان احنا نقدم هدية للنبي احنا رايحين بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وداخلين نقضي ليلة من أجمل ليالي العمر مع حبيبنا ومصطفانا وشفيعنا وشفيعنا صلى الله عليه وآله وسلم فلازم نقدم هدية واحنا اتفقنا ان احنا ان شاء الله نتواصل مع بعض طوال الاسبوع ان شاء الله من خلال ال SMS ان شاء الله ابعت لي قول لي الهدية اللي هتقدمها لحبيبك صلى الله عليه وآله وسلم علشان نتعايش مع النبي وعشان ندخل الفرحة على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي لما نتمسك بشرع ربنا ولما نتمسك بسنة نبينا النبي أكيد هيفرح بينا تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض آه الحاجة الثانية قلت لكم ولسه بقول لكم وهقول لكم ان البرنامج ما هوش خاص فقط بالحياه الاسريه وانما خاص بحياتنا كلها بفضل الله سبحانه وتعالى عايزين نتعايش ونعيش بقلوبنا وجوارحنا وحياتنا كلها مع هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم تعالوا نبدا ونعيش أول ليلة أو نعيش آه، أجمل ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبعا سامحونا الليلة اللي فاتت كانت متعادة لأن كنت يعني آه، يعني في سفر وطبعا ب- من هذا المكان الطيب المبارك ب- بشكر إخواني وأحبابي من أهل الكويت والبحرين على حسن الاستقبال جزاهم الله خيرا طب تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا ناوي تدفع ولا تخش ببلاش عشان تاخد تأشيرة لازم تدفع ايوه تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم مش هقول لك بقى خمسة ولا عشرة لحسن يقولوا بقى ده بيألف لا اللي تقدر عليه صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم يعني زي ما كان الشيخ كشك الله يرحمه كان بيقول صلى على حبيب قلبك يطيب ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين احنا الآن داخلين بيت النبي صلى الله عليه وسلم طبعا عايزين نستحضر الموقف ومهابة الموقف ده كل مرة كل مرة عايز أقول وعيد استحضر المعنى واستحضر الموقف واستحضر عظمة هذا الموقف أنت داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هدوء وسكون وسكينة أنت داخل عشان تشوف النبي وتسلم على النبي وتبوس ايد النبي وراس النبي وتقعد مع النبي وتتعلم من النبي صلى الله عليه واله وسلم حصل موقف عجيب قوي في الليله دي موقف عجيب بجد موقف لفت نظري كده وانا عمال اقراه حديث رواه ابو داود والترمذي بسند صحيح ان ان واحنا داخلين عشان نشوف النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أمنا أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أمنا وأم المؤمنين جميعا فقعد بيتكلم معاها ففي وسط ما بيتكلم معاها صلى الله عليه وآله وسلم أثنى أثنى على زوجته صفية وده يعني برضو ايه يعني دي رسالة لكل واحد بيتجوز اثنين يعني لو لو هو قاعد عند واحدة مثلا وقدر ان هو يثنى على واحدة فالتانية تام نفسها مش واخدة بالها او انها تقول اه فعلا دي اخت فاضلة او كده او تثنى عليها خيرا عشان تاخد الاجر هي كمان بدل ما تغتابها او تقع في كلمة يعني ت- تعمل لها مشاكل فاللي حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم اثنى على صفية زوجته ام المؤمنين ايضا فعائشه رضي الله عنها وارضاها ما عجبهاش يعني مش ما عجبهاش الكلام يعني ما عجبهاش ان النبي يثني على صفيه وهي قاعده فقالت حسبك من صفيه انها هكذا واشارت بان هي ايه يعني هي ما قالتش ولا كلمه بس هي ايه عملت اشاره آه، الاشاره دي تفهم منها ان امنا عائشه بتقول ان صفيه رضي الله عنها وارضاها قصيره فبتقول له يعني كأنها بتقول للنبي عليه السلام ده كفاية يعني لو ما كانش فيها عيب إلا إنها قصيرة كفاية إنها قصيرة وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ما تصلى عليه بيقول لها إيه قال والله لقد قلت كلمة مع إنها ما اتكلمتش يا جماعة هي مجرد بق- بس أشارت فقط قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته الله أكبر يعني بيقول لها الكلمة اللي أنت قلتيها ديت لو تحولت هذه الكلمة إلى سائل السائل ده يترمي في البحر كان يعكر مية البحر كلها مع أنها ما اتكلمتش يا جماعة كل اللي قالته قالت له حسبك من صفي أنها هكذا بس إن هي قصيرة ياه على كده ده الكلام خطير جدا جدا اه طبعا خطير واللسان خطير جدا جدا طبعا ده اخطر عضو في جسمك كله هو لسانك لسانك دوت لما يجتمع مع القلب الاتنين بفضل الله اولا واخيرا يا اما يدخلوك الجنه يا اما الناحيه الثانيه يا اما تلاقي نفسك في الاوتوستراد فانا عايزك عشان كده تاخد بالك من لسانك كويس جدا وتحافظ على لسانك وما تقولش الا الكلمه اللي تنفعك امام الله سبحانه وتعالى ولذلك سبحان الله آه، يعني المولى عز وجل يقول ما يلفظ من قول من للتبعيد اي كلمه ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وقال جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا طب ليه دخل السمع وإيه اللي دخل البصر في موضوع الغيبة أصل السمع أنت ممكن تستمع غيبة فتاخد نفس الوزر والبصر ممكن تشاور إشارة معينة يفهم منها أن أنت بتغتاب اللي قدامك عشان كده السمع هتتحاسب عليه والبصر هتتحاسب عليه أيضا يعني كما أخبر الحق جل وعلا حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين من كان اللي اللي فعلا بيؤمن بالله واليوم الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت حط كده لزقة ويكتب على الفم مغلق للتحسينات ده اللي ما عرفش يمسك نفسه انما اللي بيمسك نفسه ان شاء الله ما بيقولش الا خير لا ده الفم ده يبقى شغال 24 ساعه ودليفري توصيل الخيرات للمنازل ان شاء الله يقول لفلان يا فلان بالتليفون ما تنساش تسبح ربنا يا فلان ما تنساش تصلي على النبي يا فلان ما تنساش تستغفر ربنا هو توصيل دليفري فاهم ازاي اه زي واحد آه، بيسال شيخ بيقول له شيخ هو هو الدليفري حر... الدليفري حرام قال له هو انت يا ابني مؤمن قال له لا ده انا كنتاكي المهم صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم فشاهد في الموضوع ان في واحد فعلا لا يغلق للتحسينات لانه كل كلامه بعيد عن ربنا تماما بيبقى يدعو عن ربنا واحد تاني ما شاء الله الله اكبر لسانه لا يفتر عن ذكر الله عن التسبيح عن ان يذكر الناس بالله كنتم خير امه اخرجت للناس يا امه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يبقى من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت حبيبنا صلى الله عليه وسلم ايضا كما في الصحيحين يسأله أبو موسى الأشعري يا رسول الله أي المسلمين خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده هو ده أفضل المسلمين وقال صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري ومسلم أيضا من يضمن لي أهو عرض بقى أوكازيون أهو يعني شاب مش مش بتسأل بقى تقول في الدنيا مثلا إيه لو تعرض أوكازيون على على سلعة معينة ده أنا أبيع اللي قدام واللي وراء عشان أجيب الحاجات ديت بالسعر الجميل لا ده قدامك جنة جنة عرضها السماوات والأرض أعدها مالك الملك وملك الملوك جل وعلا قال صلى الله عليه وآله وسلم من يضمن لي ما بين لحييه ما بين فكيه خدت بالك يعني ما يقوله لسانه وما يدخل في جوفه أي من يضمن لي ما بين لحيه وما بين فخذيه يعني فرجه أضمن له الجنة طيب خد بالك بقى ما بين لحييه وما بين فخذيه لو ضمنت للنبي الحاجتين دولت يضمن لك الجنة طب ورد في حديث جميل قوي رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله في النصف الباقي يبقى النصف الأولاني لما تتزوج يبقى أنت كده حصنت فرجك يبقى كده ضمنت للنبي ما بين رجليك طيب ما فضل بقى إيه ما بين لحيك اللي هو اللسان يبقى ما فضلش غير أن أنت تجاهد نفسك في أن أنت لا تتكلم إلا بخير بفضل الله سبحانه وتعالى كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الكلمة خطيرة الكلمة أخطر شيء في الدنيا واللسان خطير اللسان أخطر جارحة في الجسد ده الجل ال- ال- ال- الجارحة الوحيدة اللي ممكن تدخل يا الجنة يا النار هي اللسان ربنا يا رب يرزقنا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وقلبا محبا لله ولرسول الله ولأولياء الله طيب تعال نشوف خطورة الكلمة بس برضو بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم خطورة الكلمة إن بالكلمة يا أخويا وحبيبي تخش الإسلام وبكلمة تخرج من الإسلام وبكلمة تقام الحروب وبكلمة يشيع الوئام والسلام والمحبة وال- والدفء والحنان بين الناس بالكلمة كلمة واحدة أنا هقول لك حديث هو رواه البخاري والترمذي وأنا يعني بالبلد كده هجمع لك بين الروايتين هجمع لك بين ألفاظ الروايتين قال صلى الله عليه وآله وسلم واسمع بقى وركز معايا كده اسمع بقلبك بجد قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة بالكلمة والله العظيم يا جماعة أخطر شيء في الكون ده كله الكلام اللي احنا عمالين بنرميه جزافا لا ندري إلى أين يذهب هذا الكلام وكل شيء مكتوب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة سبعين خريفا الله أكبر وفي رواية تانية قال يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة والعكس بقى وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم سبعين خريفا وفي رواية يكتب الله عز وجل عليه بها سخطة إلى يوم القيامة يبقى كلمة واحدة ربنا يسخط على الإنسان بالكلمة ده ليوم القيامة وفوق ده كله ويهوي بها في جهنم هذا الإنسان سبعين خريفا وكلمة تانية جميلة كلمة طيبة الله أكبر ذكر الناس بالله قول للناس صلوا على النبي قول للناس اذكروا الله استغفروا الله اقروا في القرآن صلوا يا جماعة آه، ذ- زكوا صوموا اعبدوا ربنا حبوا ربنا حبوا النبي اعملوا الخير اعملوا المعروف اكفلوا اليتامى كلمة بتقولها في لحظة فكانت صادقة بخارجها بإذن الله من قلب صادق ووافقت قلوبا صادقة فانتفعت بها الله عز وجل يرفعك بها في الجنة سبعين خريفا ويكتب لك بها رضوانه إلى يوم القيامة الله أكبر يبقى أدي حاجة خطورة الكلمة تعال نشوف خطورة الكلمة في حاجة تانية حديث رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بني إسرائيل رجلان متواخيين اثنين متصاحبين مع بعض يعني أصدقاء فكان أحدهما مذنبا والآخر مجتهدا فكان المذنب كان المجتهد يمر على المذنب ويقول له أقصر وطبعا دي دعوة غليظة جدا يعني ما هيش دعوة مش أسلوب دعوة جميل يرقق القلب يقول له أقصر فالتاني يقول له خليني يا رب أنت مالك بيا خليني أنا يعني أنا حر مالكش دعوة في يوم من الأيام مر عليه هذا الرجل فوجده على ذنب فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة يقول أبو هريرة راوي الحديث فوالله لقد تكلم الرجل بكلمة أو بقت عليه دنياه وآخرته بكلمة يا جماعة تألى على الله تألى على الله وخ- وجعل نفسه إلها مع الله هو الذي يحكم مين اللي يقدر يحكم على أن فلان في الجنة وفلان في النار الله الله هو الذي يملك كل هذا ما جيش تقول لفلان فلان من أهل الجنة وفلان من أهل النار أنت تعرف منين هل أنت تملك خزائن رحمة الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في هذا الحديث يقول فمات الرجلان فاجتمع عند الله فقال جل وعلا للمجتهد أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا اذهبوا به إلى النار ثم قال للمذنب اذهبوا به إلى الجنة يوضح الرواية ديت رواية مسلم أن النبي متصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال حدث, حدث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان مش بتحصل معانا دي يا جماعة مش ساعات نبقى قاعدين كده نقول ايه فلان ده على الجنة حتف وفلان ده على النار حتف اوعى تقول الكلام ده اوعى ما تعرفش مين اللي هيختم له بخاتمة أهل السعادة ومين اللي هيختم له بالخاتمة التانية ربنا يرزقنا إياكم خاتمة أهل السعادة فقال الرجل والله لا يغفر الله لفلان فقال جل وعلا من ذا الذي يتألى علي يتألى يعني يحلف من ذا الذي تألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك طيب تعال نشوف خطورة الكلمة في حتتين تاني كده قبل ما نطلع الفاصل حديث رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كذب علي متعمدا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار الناس اللي بتروي أحاديث ضعيفة وهي عارفة أنها أحاديث ضعيفة ده بيكذب على النبي متعمدا الناس اللي ما بتتحراش الإنسان اللي بيقعد يروي أي أحاديث لأ تحرى وتثبت والحمد لله عندنا كتب بتوضح لنا فين الحديث الضعيف وفين الحديث الحسن وفين الحديث الصحيح ربنا يحفظك آخر نقطة قبل الفاصل في غزوة تبوك لما خرج بعض المنافقين ليجاهدوا خلف النبي تخيل منافق وخارج يجاهد خلف النبي صلى الله عليه وسلم فحبوا يسلوا نفسهم في الطريق فقعدوا يتريقوا على النبي وعلى الصحابة صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا والله ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء فنزل جبريل عليه السلام يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث ويتلو عليه قرآنا ليرد به على هؤلاء ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب لو قالوا لك كده يا رسول الله قل لهم قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم بكلمة قالوا له يا رسول الله كنا نتحدث حديث الرغب كنا بنسلي نفسنا في السكة فمعلش سامحنا قال أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم خطورة الكلمة أخوي وحبيبي قبل ما تقول الكلمة شوف الكلمة رايحة فين بدل ما تقول فلان يا فلان أنت كافر وأنت فاسق وأنت كذا وأنت رايح النار وأنت رايح الجنة اوعى أخوي وحبيبي خلي لسانك ينشغل بذكر الله بالتسبيح بالاستغفار بقراءة القرآن بالإصلاح بين المتخاصمين بتغيير المنكر بغير ذلك من الأشياء التي تقربك من الله خليك معايا رجع لك بعد دقيقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء
هذه المرحلة التي تعيشها الإنسانية هي مرحلة نسوا الله فأنساهم أنفسهم أنت إيمانك أصلا موجود داخل يا أختي يا أخواننا يبيله تحريك احنا محكومين بمفاهيم وبقدرة وبإرادة القضية مو بالأمنيات القضية في خطة أعمل بيني وبينكم مع الدكتور محمد العوضي تشاهدونه في هذه الأوقات على قناة اقرأ
لم أكن أشاء أن أتكلم عنها ولا أن أذكرها ولا أن يجري اسمها على لساني فهي لا تستحق ذلك لم أكن أشاء في أن يسمعها مني الصغار والكبار والشباب والفتيات لكنك إذا نظرت إلى الواقع وجدت أنها أمر ظاهر بدأ ينتشر بين بعض المسلمين فما هو واجبنا نحوها كيف نستطيع أن ننصح الناس عنها كيف نستطيع أن نبين لهم خطرها كيف نستطيع أن ندعوهم لأجل أن يتخلصوا منها ذهبت بنفسي إلى أماكن بيعها صورت مع من يبيعونها نصحتهم سجلنا لكم كل ذلك وسوف نعرضه في الحلقة القادمة من ضع بصمتك
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بأهلي وإخواني وأحبابي مرة تانية مع ليلة في بيت النبي احنا لسه في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم حصل الموقف بينه وبين أمنا عائشة زي ما قلنا فقال لأمنا عائشة لما قالت له حسبك من صفية أنها هكذا فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته تعالوا نشوف قد إيه النبي كان خايف علينا جدا جدا من خطورة اللسان وخطورة الكلمة في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح عن سفيان بن عبد الله أنه قال للنبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني بأمر أعتصم به قال له قل آمنت بالله ثم استقم فقال له سفيان فما أخوف ما تخاف علي منه يا رسول الله فأخذ النبي بلسانه وقال هذا أكتر حاجة أنا خايف عليك منها اللسان بل وفي الحديث العجيب الذي رواه الترمذي بسند صحيح عن معاذ بن جبل انه سأل النبي سؤال جميل جدا قال له يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار فقال لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير على من يسره الله عز وجل عليه هتعمل كذا وكذا وكذا وقعد يذكر له بقى العبادات والجهاد ذروة سلام الإسلام وما وبعدين قال له كلام كتير أوي أوي وبعدين في الآخر قال له إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه ألا أخبرك بملاك ذلك كله أخبرك بحاجة تجمع لك بقى كل العبادات والجهاد و- وكل الحاجات ديت قلت بلى يا رسول الله قال أمسك عليك هذا أمسك عليك لسانك فقال له معاذ بكل براءة كده وببساطة قال أو أن لمؤاخذون بما تتكلم به ألسنتنا يا رسول الله احنا بنحسب ان احنا نتحاسب بس كده على العبادات والمعاصي والتقصير وكذا قالوا أو أن لمؤاخذون بما تتكلم به ألسنتنا قال ثكلتك أمك يا معاذ طبعا دي كلمة كالدارجة النبي لا يقصد الدعاء قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم هو في حاجة هتدخل كتير من الناس النار إلا حصائد ألسنتهم سبحان الله ولذلك سبحان الله كان سيدنا ابن مسعود كما عند الطبراني في الكبير بإسناد الحسن في يوم من الأيام ارتقى كده على جبل الصفا وبعدين بيكلم لس- بيكلم نفسه بيقول إيه؟ بيقول يا لساني خد بلسانه كده ومال يا لسان كل خيرا تغنم وأمسك عن شر تسلم من قبل أن تندم يعني إيه اوعى في يوم من الأيام تفضل تقول كلام تندم عليه بعد كده وإحنا عايزين نقول حاجة يا جماعة بصراحة وخلينا الصراحة مع بعض النهاردة أوي أوي وإحنا الصراحة مع بعض على طول يعني بالله عليكم مصيبة المصائب إن تقريبا أغلب المجالس لا تخلو من غيبة ولا حول ولا قوة إلا بالله زي ما بيسموها كده فاكهة المجالس إبراهيم بن آدم رحمه الله رحمة الله ساعة في يوم من الأيام وده رجل من عباد التابعين ففي يوم من الأيام جمع بعض الناس عزمهم على الأكل عنده فأول ما قعدوا فقعدوا يتكلموا في سيرة واحد من الناس فتعجب إبراهيم بن آدم فقال إنه قد كان من قبلنا يبدأون بالخبز قبل اللحم وأنتم بدأتم باللحم قبل الخبز معناه إيه؟ معناه أنتوا كلب عمالين بتاكلوا في لحوم الناس قبل ما تاكلوا الخبز فاتقوا الله في الناس ديت يعني ولذلك كان يعني من ضمن الأشياء العجيبة اللي تقعد تعجب ليها إن بعض طلبة العلم بقول بعض طلبة العلم لما يجي مثلا معزوم عند واحد فأول ما يخش عنده مقدم له أكل وفيه مثلا فراخ وفيه لحمة وفيه فيمسك عن الطعام يقول له اللحم ده مزكى ولا مش مزكى فلو قال له مش مزكى يقول له طب مانيش واكل او لو قال له مانيش عارف برضه يقول له مانيش واكل فيقول له مثلا ايه اه اللحم مزكى اتفضل كل فيبدا ياكل او لو قال له انه مش مزكى هيمتنع عن الاكل ويبدا اول ما يجلس العالم الفلاني ده كذا والشيخ الفلاني بيعمل كذا والأستاذ الفلاني بيعمل كذا والمحاضر الفلاني بيعمل كذا وسبحان الله يعني يسأل عن اللحم بتاع الأكل إذا كان مزكى ولا لا ثم يخوض ويأكل في لحوم العلماء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ودي مسألة كبيرة جدا عشان كده عايزين نقول يا جماعة من ضمن الأشياء اللي تعرفك إن اللسان ده أخطر جارحة في ال- في ال- في في الجسد فعلا ان الاعضاء كل الاعضاء اللي موجوده في الجسد بتخضع بتخضع وتذل للسان معلش عايزين دليل الله يبارك فيك هقول لك بس صل على حبيبك صلى الله عليه وسلم مفيش حاجه عندنا ببلاش لازم كل حاجه تدفع والدفع عندنا بالصلاه على النبي صلى الله عليه واله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي باسناد الحسن اذا اصبح ابن ادم فان الاعضاء كلها كل الاعضاء تكفر اللسان قل يا خبر رب ده نخش بقى في التكفير لا لا لا تكفر هنا العلماء بيقولوا يعني تخضع وتذل لل- لل- للسان فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا بتقول له اتقي ربنا فينا احنا ممكن نقعد ليل ونهار في عباده واليد عماله ب- بتلامس الارض في السجود وعمالين بنسبح على اليد وبنعمل خير ده كله و و- وفي النهايه انت تقول كلمتين تودينا النار فاتق الله فينا فانما نحن بك فان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا ولذلك صحابي جليل جليل من اصحاب النبي عليه السلام كما في الحديث اللي رواه الترمذي بسند صحيح لما سمع الكلام ده كله قال لا ما احنا لازم نعرف بقى كيف ننجو من الفتن ديت وكيف ننجو من فتنة اللسان بالذات فراح سأله كان المذي بسند صحيح قال له يا رسول الله من نجا سؤال واحد مكون من كلمة واحدة من نجا كيف ننجو فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث وصفات أول وصفة دي كانت مهمة جدا قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك ثلاث أسباب للنجاة للي عايز ينجو من الفتن للي عايز ينجو في دنيته للي عايز ينجو في آخرته أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك ولذلك تعالوا بقى نخش في موضوعنا واحنا لسه ما دخلناش اه لسه ما دخلناش في موضوع هي ايه هي الغيبة قال جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه يا الله يعني الإنسان لما بيغتاب حد بياكل لحمه آه بياكل لحمه يعني بياكل لحمه آه طبعا بياكل لحمه بجد ولذلك ورد حديث والله العظيم يشيب له الولدان حديث حسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن الحبيب المصطفى ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال من أكل لحم أخيه في الدنيا يعني اللي اغتاب أخوه المسلم في الدنيا قرب له يوم القيامة أنت اغتبت سين من الناس يوم القيامة يقرب لك جسد هذا الإنسان قرب له يوم القيامة فيقال له كله ميتا كما أكلته حيا فيأكل ويكلح ويصيح إيه معنى الكلام ده؟ هقول لك بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم يأكل من جسد هذا الميت يوم القيامة يأكل من الجسد ميت فعلا ويكلح الكلوح لما فسر الأئمة المفسرون قول المولى عز وجل وهم فيها كالحون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون الكلوح كما فسرها مجاهد وابن عباس هو صعود الشفة العليا إلى منتصف الرأس ونزول الشفة السفلى إلى منتصف الصدر يبقى الشفة اللي فوق ديت مغطية لأنه طالعة للرأس والشفة اللي تحت نازلة على الصدر هو ده الكلوح فيأكل ويكلح ويصيح تخيل حضرتك المشهد ده يلي بتغتاب إخوانك المسلمين واللي بتغتابي اخواتك المسلمات يلي فاكر ان انت بتقول انا والله ما بغتابه ده انا ده انا, ده أنا بس فقط بوصفه هقول لك حكم الموضوع في المساله ان انا بوصفه او بقول اللي فيه هنشوف النبي بيقول ايه ايه هي الغيبه النبي بيوصف لنا بقى الغيبه بيعرف لنا ايه هي الغيبه حديث رواه مسلم سال النبي الصحابه فقال لهم اتدرون ما الغيبه قلنا الله ورسوله اعلم فقال ذكرك اخاك بما يكره الله يعني نخرج منها بقى ذكرك أخاك بما يحب آه يعني لما أقول إيه فلان الفلاني رجل داعية فاضل ربنا يبارك في عمره ما شاء الله هو مش موجود معايا ما شاء الله عليه يجيد اختيار مواضيعه بيؤدي أداء طيب ده حسبه مخلصا إن شاء الله وهكذا وعمال بتثنى عليه هو ما يكرهش ان انت تقول الكلام ده فلا يعتبر غيبه انما لما تقول فلان دوت هو داعيه كويس اه بس وبس وبس وتقعد تبسبس بقى للصبح كده واخد بالك وتطلع ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين اللهم ارزقنا محبه اخواننا الدعاء يا رب العالمين واجعلنا متالفين يعني متحابين واجمعنا جميعا مع جميع المشاهدين تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله اللهم امين خدت بالك يبقى ذكرك اخاك بما يكره فواحد قال بقى للنبي ايه قال له الكلمه اللي حضرتك عايز تسال عنها واللي حضرتك عايز تسال عنها قال ارايت يا رسول الله ان كان في اخي ما اقول انا ما بقولش حاجه والله يعني انا ما بألفش من عندي انا قلت هو بخيل هو فعلا بخيل انا قلت ان هو كذاب وهو فعلا كذاب قال ان كان فيه ما تقول لو كنت صادق فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته ياه ده الموضوع خطير يعني كده كده انت في كل الأحوال انت بتظلم نفسك وبتظلم غيرك واخد بالك بهته يعني عملت مع الغيبة كمان بهتان وظلم كمان وزورت عليه كلام هو مش فيه أصلا سبحان الله والغيبة في ناس فاكرة انها بالكلام فقط لا الغيبة باللسان خد بالك وبالإشارة باليد وبالعين ممكن ايه واحد معدي كده او انا باصص له بصه كده يعني مش حلوه واخد بالك فاعرف الناس ان الراجل ده اي كلام ولا حاجه فاهم ازاي ممكن واحد يجي يسالني يقول لي ايه رايك في فلان مش فلان ده كويس فاقوم انا باصص كده بعينيا بص يعني ايه يعني كويس مين يا عم ده ده ولا فاهم اي حاجه خالص بعينيا انا ما اتكلمتش لكن دي تعتبر غيبه وممكن واحد معدي او انا او مشاور كده باشاره كده او متريق عليه باشاره يعتبر غيبة وممكن أتكلم في حقي فتعتبر غيبة أخويا وحبيبي أختي الفاضلة عرض المسلم عمره ما كان مشاع أبدا أبدا ما يا جماعة ما فيش داعي إن احنا نخوض في سير الناس يا جماعة الله يبارك فيكم أبوس إيديكم بلاش انشغلوا بنفسكم انشغلوا بالله علامة الإفلاس كثرة الانشغال بالناس ده كلام ابن عباس رضي الله عنهما ان انت فعلا علامة افلاسك ان انت مشغول بالناس مشغول بالناس ليه اشغل نفسك بربك اشغل نفسك بدينك بعبادتك بصلاتك بصيامك بقرايتك للقرآن بحفظك لكتاب الله بذكرك لله بدعوتك الى الله اشغل نفسك بحاجة تقدمك ما توقفش نفسك ما تعطلش نفسك ده انت حتى لو شتمت او اتهمت ما تشغلش نفسك نصيحة أخوك ما تشغلش نفسك بالدفاع عن نفسك اشغل نفسك بالقرآن بالذكر بالتسبيح بالاستغفار والله عز وجل يتولى الدفاع عنك قال جل في علاه إن الله يدافع عن الذين آمنوا خد بالك من ضمن مقاصد الشريعة الخمسة حفظ العرض تعال نشوف حبيبك بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم في الحديث في البخاري ومسلم واللفظ المسلم في خطبة يوم النحر بمنى في حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت اللهم فاشهد ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم كل المسلم كل حاجة يا جماعة كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه حرام حرام عليك تخوض في أسير الناس حرام عليك تقعد تقطع في فرو الناس وفي لحم الناس حرام عليك حرام عليك تقعد تتكلم في سير الناس بلاش الله يبارك فيك حد مش عاجبك خلاص سيبه في حاله الله يسامحه الله يستره واحمد ربنا لو كان فيه عيب احمد ربنا ان انت ما- ما فيكش العيب دوت ولو ما كانش فيه عيب فما فيش داعي ان انت تحقد عليه ويقول ابن عمر حينما نظر إلى الكعبة قال ما أعظمك وما أعظم حرمتك ولكن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك يا سلام شيء جميل جدا جدا تعالوا نشوفوا النبي إزاي حذرنا من الغيبة ولكن بعد فاصل قصير بالله عليك خليك معايا خليك معايا إن شاء الله ولا نكمل يا أستاذ شريف طب طب نك- نك- نكمل وبعدين آه، واحنا طبعا منتظرين ال SMS ان شاء الله تفاعلكم معانا وهديه النبي عليه الصلاه والسلام والاسئله الجميله بتاعتكم واحنا ان شاء الله برضو منتظرين تليفوناتكم بعد الفاصل الثاني ان شاء الله تعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم ازاي كان بيحذرنا من الغيبه ولكن بعد فاصل قصير خليك معايا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا
كلمات تعالت عبر منابر الحق أمة الإسلام كيف يمكن للرجال أن يضحوا كيف يمكن لهم أن يجاهدوا صدحت بها حناجر كريمة كيف يمكن لهم أن يبذلوا أبت إلا أن تكون كلمة الله هي العليا كيف يمكن لهم أن يدعوا إلى الله ويعلموا دين الله الخطب المنبرية مع شيخ الدكتور عادل الكلباني إمام المسجد الحرام جديد وحصريا في الأوقات التالية على قناة اقرأ
سورة الأعراف بيان إلى أن الإنسان مكرم في هذه السورة إشارة إلى إعجاز القرآن وهذه السورة تضمنت قصص الأنبياء بشكل مفصل تركز دائما على عقيدة التوحيد والإيمان الحقيقي هو التوحيد
ومضات من تفسير سورة الأعراف مع دكتور محمد راتب النابلسي في هذه الأوقات على قناة اقرأ
كيف يمكن فرض التسامح في المجتمعات المتعددة دينيا ومذهبيا الحوار مع المختلف ضرورة لمجابهة التطرف والتشدد الأرض تحوي الجميع فدعونا نعيش بسلام هذه دعوة للتعايش يقدمها لكم فضيلة الشيخ الدكتور عائض القرني في الحلقة القادمة من برنامج السلام عليكم
البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، أهلا ومرحبا بإخواني وأحبابي وأهلي وناسي مرحبا بكم مع ليلى في بيت النبي أنتوا لسه في بيت النبي حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم وحبيبنا كلنا طبعا منتظر تواصلكم و SMS إن شاء الله آه، طوال الحلقة وطوال الأسبوع حوالين هدية النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف النبي كان بيحذرنا عشان الوقت بيجري معلش معانا بسرعة تعالوا نشوف قد إيه النبي كان بيحذرنا من الغيبة اسمع الحديث الأولاني بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من آمن بلسانه يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيتي والله العظيم كفاية الحديث ده ونلم ال- ألم العدة بقى وأروح يعني فعلا ده كفاية ده رعب لوحده إن ربنا هيتتبع عورتي لو أنا تتبعت عورة مسلم أي نعم ولو ربنا تتبع عورتي هيفضحني ولو في جوف بيتي مفيش داعي مفيش داعي نجري ورا الناس ونحاول نغتابهم ونحاول نفضحهم ونحاول نتتبع عوراتهم نداء لكل الصحفيين أو لكتير من الصحفيين نداء لبعض الإعلاميين اللي بيبحثوا عن فرقعة سبق صحفي على حساب إيه؟ على حساب حرمات ناس بتنتهك وعلى حساب عورات ناس بتتكشف ليه؟ ليه؟ ده الأصل في الإسلام هو الستر يا جماعة الخير ربنا يبارك فيكم جميعا ويحفظنا وإياكم يا رب العالمين حديث رواه أحمد وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن جابر بن عبد الله حديث خطير جدا أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح منتنة شمينا ريحة منتنة صعبة جدا فقلنا ما هذا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذه الريح قلنا الله ورسوله أعلم قال هذه ريح الذين يغتابون المسلمين يا يعني ريح الذين يغتابون لهم رائحة يعني ممكن تكون موجودة أي نعم أمال إحنا ما بنشمش الريحة دي ليه قال لك لأن الغيبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تصدر إلا من أشخاص معدودين على الأصابع فكانت الريحة واضحة إنما الآن كل سنة وانت طيب يعني الحمد لله الجو مليان يعني زي الفل لحد ما طبقة الرزون اتخرمت يعني من فالمهم يعني فشات في الموضوع ان هذه ريح الذين يغتابون المسلمين طب اسمع بقى للحديث المرعب بجد وعشان تعرف يعني ان انا ما بنقلكش والله غير حديث صحيح او حسن حديث رواه الطبراني في الاوسط بسند صحيح موجود في صحيح الجامع للشيخ الالباني برقم 3537 و 3539 أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الربا اثنان وسبعون بابا الربا اثنان وسبعون بابا أدناها أقل حاجة فيها مثل اتيان الرجل أمه وفي رواية مثل أن ينكح الرجل أمه يا الله وإن أربى الربا يعني أقل درجة في الربا مثل اتيان الرجل أمه وإن أربى الربا أشد أنواع الربا استطالة الرجل في عرض أخيه إن الإنسان يغتاب أخوه المسلم ده أربى درجات الربا وأعلى درجات الربا ربنا يعافينا ويعافيكم إن كان دوت التحريم في إن الإنسان يغتاب أي حد من عوام المسلمين فما ظنكم بأكل لحوم العلماء والدعاء فلحوم العلماء مسمومة طيب سؤال أكيد حضرتك هتسأله عشان بعدها على طول نخش على الهدايا التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم من جماهير المسلمين عايزين نشوف عقوبة المغتاب في الدنيا وفي الآخرة إيه هم هأذكر لك عقوبته في الدنيا عاملة إيه وفي القبر عاملة إيه وفي الآخرة عاملة إيه والله العظيم أكيد إن شاء الله وعد أمام الله بعد الحلقة دي إن شاء الله كلنا ننتهي عن الغيبة كلنا نبعد عن الغيبة كلنا لا يمكن نذكر مسلم إلا بخير إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى العقوبة في الدنيا المغتاب من أبغض الناس إلى الله ومن أبغض الناس إلى قلوب الناس والله عز وجل يبغضه ويلقي بغضه في قلوب الناس قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وإن الله إذا أبغض عبدا نادى يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم يقول لملائكة السماوات السبع يا ملائكة السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ثم يوضع له البغضاء في الأرض طيب رقم اثنين عذاب المغتاب في القبر ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم من الغيبة مصيبة كبيرة كتير بيستهتروا منها زي ما قلت لك فاكهة المجالس فاكهة المجالس قل أن تجد كتير من الناس يا جماعة بقول والله كتير قل أن تجد مجلسا إلا وفيه حتة غيبة كده على المشي الفاكهة بقى اللي بنجمل بها القعدة وليه على حساب مين على حساب مسلم سمع كلمتين وممكن تهدم حياته بكلمة أو على حساب مسلمة ممكن تهدم حياتها بكلمة بالله عليك نزه لسانك عن غيبة المسلمين ربنا يحفظك اشغل نفسك بنفسك أنت طالب جنة ما تضيعش نفسك عايز أقول لك حاجة صغيرة خالص أنا عن نفسي هقول لك حاجة أنا لو هغتاب حد في الدنيا دي كلها مش هغتاب غير اتنين عارف مين؟ أمي وأبويا لأن دول أغلى الناس عندي فعشان إن أنا لما بغتاب حد بديله حسنات هدية فهم دول أغلى الناس عندي لو هغتاب حد يبقى اغتاب أم وأبويا بس كده وضحت المعنى طيب تعال نشوف في القبر إيه اللي يحصل حديث في البخاري ومسلم أن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بولي أو لا يستنزه من بولي أو لا يستتر من بولي باختلاف الروايات وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة بيوقع بين الناس بالنميمة دي رواية البخاري ومسلم طب في رواية أحمد بسند وابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أحدهما فيعذب في البول بسبب البول أنه لا يستبرئ من البول أو لا يستنزه أو لا يستتر واخد بالك وأما الآخر فيعذب في الغيبة ولذلك قتادة قال ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث متقسم لثلاثة قال ثلث في الغيبة وثلث في النميمة وثلث في البول ده من عذاب القبر طيب وفي الآخرة هيحصل للمغتاب ثلاث حاجات كلهم أصعب من بعض معلش ما تعودناش منك يا شيخ محمود ان انت تكون قاسي علينا للدرجه دي والله العظيم بحبكم وبحب الخير ليكم وخايف عليكم ومن حق اخاف عليكم نفسي ربنا يجمعني بيكم في الجنه عشان كده بحذركم من الغيبه بلاش اذكر ربنا صل على النبي استغفر ربنا ابعد عن الغيبه بلاش سيره الناس النبي صلى الله عليه وسلم يوضح رقم واحد في الآخرة كما وضحنا في الحديث اللي قبل كده ذكرناه أن من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب لها يوم القيامة فيقال له كله ميتا كما أكلته حيا فيأكل ويكلح ويصبح ده أول حاجة تاني حاجة يشهد عليه لسانه قال جل وعلا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون طيب ثالث حاجة ودي أصعب حاجة بصراحة صعبة جدا جدا هتتوزع كل حس أو حسناته بقدر الغيبة يعني هتتوزع حسناته على من اغتابهم يا خبر أبيض طب ليه ربنا ما يعاملوش بالماينس يعني إيه؟ يعني هو عمل مليون حسنة واغتاب الناس بنص مليون سيئة فخلاص ربنا يخصم منه نص مليون ويجي يوم القيامة يلاقي نص مليون لا ما هي دي ما تسببلوش أي حسرة إنما إيه اللي يسبب له حسرة؟ إن يجي يوم القيامة يلاقي المليون حسنة موجودين ويلاقي الناس محاوطين بيه في يا جماعة انت اغتبتني الثاني يقول له وانت اغتبتني وانت وانت يلاقي ألف واحد اغتابهم وكل واحد ياخد من حسناته بقدر الغيبة خلصت حسناته فإن فنيت حسناته كما في حديث المفلس أتدرون من المفلس والحديث رواه مسلم قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة رجل زي الفل فيأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا خد بالك فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار آخر نقطة عايز أقولها يعني الحقيقة الوقت معلش بيجري بينا بشكل غير عادي الحقيقة احنا طبعا معانا فاضل 10 دقايق بالظبط يعني آه لكن يعني ان شاء الله ناخد بس يا دوب يعني ثلاث دقايق او اربع دقايق كده في بقيه الموضوع ونستقبل مكالماتكم ان شاء الله عشان يعني نتعايش مع مكالماتكم الجميله. المستمع للغيبه زيه زي المغتاب حديث رواه مسلم في قصة ماعز الأسلمي الذي الذي زنى وأقام النبي عليه الحد ذهب إلى النبي قال طهرني من الحد يا رسول الله فلما أقيم عليه الحد وقتل خدت بالك فواحد النبي ماشي مع الصحابة واحد بيكلم التاني واحد صحابي يعني بيكلم التاني بيقول له إيه يعني انظر إلى هذا الرجل الذي لم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب بيقول على مين؟ على ماعز فالنبي سكت سمع الكلمة وسكت شويتين معديين لقوا عزك والله حمار ميت فقال أين فلان وفلان اللي اتكلم واللي سمع قال نحن يا رسول الله قال كل من جيفة هذا الحمار فقالوا غفر الله لك يا رسول الله من يأكل من جيفة الحمار فقال ما أكلتما آنفا من عرض أخيكما ماعز أشد عند الله من أكلكما من لحم هذا الحمار خدت بالك المسألة صعبة ازاي عشان كده أمرنا النبي أن ندافع عن أعراض المسلمين بالله عليك نفسك تنجو من النار نفسك تنجو من النار رد الغيبة أي حد يجي يغتاب حد قدامك قولوا له غفر الله لنا ولا والله ما علمنا عليه إلا خير يا أخي بالله عليك بلاش يا أخي سيرته قال صلى الله عليه وآله وسلم والحديث رواه الترمذي بسند صحيح قال من رد عن عرض أخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامة الله أكبر لما تدافع عن مسلم ربنا يدفع النار عنك يوم القيامة ولذلك سيدنا عمر كان يقول عليكم بذكر الله فإنه شفاء وإياكم وذكر الناس فإنه داء الحسن رضي الله عنه وارضاه واحد اغتابه مرة فراح الحسن بعت له طبق رطب تمر جميل كده فقال له والله يا أخي سمعت أو علمت أنك أهديت إلي حسناتك خدت بالك فما وجدت لك مكافأة إلا الرطب وما أجدها مكافأة لك واخد بالك أبو بكر كان يمسك بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد يقول أحدهم ما تكلمت بكلمة منذ أربعين سنة إلا وعددت لها جوابا بين يدي الله ولما اغتاب رجل رجلا آخر في مجلس أحد العلماء فقال العالم لهذا الشاب الذي اغتاب قال هل غزوت الترك؟ قال لا قال هل غزوت الروم؟ قال لا قال هل غزوت الفرس؟ قال لا قال سبحان الله سلم منك الترك والروم والفرس ولم يسلم منك أخوك المسلم خدت بالك؟ طيب آخر نقطة النقطة الأخيرة عشان نستقبل أسئلتكم الجميلة أقول لك عايز أسألك سؤال صغير خالص إيه هي مباحات الغيبة؟ مباحات الغيبة ست حاجات يعني الغيبة مش حرام على إطلاقها لا في ست حالات يباح فيها الغيبة أول حالة التظلم ولكن بقدر المظلمة انا رايح احكي للقاضي المظلمه اللي فلان عملها معايا احكي المظلمه وبس وما اقعدش اقول ده كذا وكذا وكذا الحاجه الثانيه الاستعانه على تغيير المنكر ورد العاصي الى الصواب انا عارف ان فلان بيعمل حاجه حاجه تخدش بالحياه بيزني بيشرب خمر و... وانا عايز اغير المنكر ممكن اروح اقول لابوه اروح اقول لاخوه و... لكن لا اذكر له الا المنكر فقط ما اقولوش ده ده كمان بيعمل كذا وبيعمل كذا لا اذكر له الشيء اللي انا عايز اغيره ثالث حاجه الاستفتاء برايح للقاضي بستفتيه او للشيخ استفتيه بقول له فلان ظلمني او زوجي ظلمني او زوجتي ظلمتني ويا حبذا لو كان احسن بقى وذوقين احسن اقول ايه رايك يا فضيله الشيخ في فلان لو عمل كذا او في شخص ما واجيب الامر كده بشكل مبهم ولا اذكر اشخاصا رابع حاجه تحذير المسلمين من الشر مثلا رواه الحديث بيح- بي- بي- بيحذروا الناس من رواه الكذابين واحد راح يتجوز آه، من واحده وانا عارف ان سيره البنت دي مش كويسه فلازم نحذره عشان ما يقعش في- او واحده آه، بنحذرها من شاب يكون مش كويس آه، واحد عايز يشارك واحد في مشروع وانا عارف ان ده نصاب لازم نحذره دي ما ما فيهاش غيبه خالص آه، إذا رأيت مثلا رجل يتردد على مبتدع نحذره من هذا المبتدع خامس حاجة أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كان يكون إنسان مجاهر بيشرب خمر في الشوارع فلما تيجي تسألني عن فلان أقول لك مين تقول لي اللي بيشرب خمر في الشارع فهذه لا تعتبر غيبة آخر حاجة التعريف إذا كان هو أصلا لا يعرف إلا بهذا الاسم اسمه مثلا الأعمش أو الأعرج أو الأحول أو غير ذلك لكن لو قدرت تعرفه بغير هذه الصفة يبقى أحسن ولو لم تعرف فيكون هذا اذكر هدايا النبي في دقيقتين بالظبط ان شاء الله ونستقبل او في دقيقه واحده ونستقبل اتصالاتكم ان شاء الله. اختنا الفاضله سهير ومنال وخلود وهيام وزينب لبس النقاب هديه للنبي صلى الله عليه وسلم. الاخت ندى من مصر ح- بتقول هحفظ القران وراجع كل يوم جزء مع زميلتي الاخت زينب من الاسكندريه آه، تقول بتقول قراءه القران يوميا وصيام الاثنين والخميس الاخت مروه من الاسكندريه المواظبه على صيام النوافل واذكر اخواتي اخت فاطمه والدكتور محمد سيد احمد والاخ اسلام قال ان شاء الله صلاه الفجر كل يوم والف صلاه على النبي وختمه كل شهر اخت امل قراءه القران وقراءه سيره النبي صلى الله عليه وسلم اخت رحاب قالت تركت سماع الاغاني والنميمه والغيبه والكذب واصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الاخت اسراء محمد عشر سنوات قالت بحفظ سوره البقره ام مصطفى قالت سامحت كل من ظلمني الحاج سيد علي قال ببني مسجد آه، يعني ابتغاء مرضات الله وهديه لرسول الله حاجة فوقية قالت آه، هزوج خمس يتيمات الأخت سعاد أو الحاجة سعاد قالت أقلعت عن نمص الحواجب آه، الطفل محمد حسد قال هتكون أخلاقي مثل أخلاق النبي أم باهي ويوسف والأستاذ أحمد شندي والأستاذ منصور والأستاذة نادية قالوا بصلي على النبي كل يوم ألف مرة صابرين وسمية وأمير قالت لبست الخمار واحفظ القرآن حاجة انشراح قالت كفلت 10 أيتام آه، أختي ميلودة تقريبا من دار السلام إذا كنت أنا قريت الاسم غلط قالت بسبح كل يوم ألف مرة وبستغفر ألف مرة والحمد لله ألف مرة والصلاة على النبي ألف مرة أحمد بيومي قال هطلع والدي ووالدتي الحج آه، أح- أم أحمد قالت هحفر ثلاث آبار هدفع ثمن حفر ثلاث آبار للفقراء الاخت شيرين قالت هبعت ألف ايميل عرف الناس بالبرنامج قبل ما ننسى الواجب بتاعنا الاسبوع ده يا جماعه بالله عليكم رقم واحد ترك الغيبه والنميمه رقم واحد ترك انا هستقبل اتصالات حالا ترك الغيبة والنميمة رقم اثنين نصلي على النبي ونستغفر كل يوم ألف مرة رقم ثلاثة صيام الخميس اللي جاي والاثنين اللي بعده رقم أربعة ركعتين قيام ليل أنا معاكم في الاتصالات السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آه، أنا بنان من أمريكا يا أهلا وسهلا أخت منال
أهلا.
من أمريكا، أهلا آه، وسهلا.
أنا بس أهلا فيكم بس كنت بدي أح... إنه بدي أحب أزيد على البرنامج إنه النميمة ربنا يبارك فيك إنه صارت كثير منتشرة وكل الناس ب- يعني بيحكوا عن الناس من ورا ظهرهم بعدين نيجي بنقول لهم حرام وحرام نعم بيحكوا لنا لا هذا عادي احنا بس بنحكي عن الناس كلام عادي نعم نعم ربنا يبارك فيك يا اخت هذا منال ال...
ما احنا قلنا نعم. قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغيبه ذكرك اخاك بما يكره بعض الناس يا اخت منال يقول ايه بس انا والله انا ما بقولش غير اللي فيه وانا مستعد اواجهه بالكلام ده حتى لو مستعد تواجهه بالكلام دوت بنقول برضه بتعتبر غيبه لان احنا ذكرنا الناس بما يكرهون في غيبتهم فدي مساله مهمه جدا ان احنا ما نذكرش حد بسوء ابدا في غيبته ابدا الا في الحالات السته اللي احنا قلناهم دولت والحالات ديت قلنا ان هي يعني للضروره القصوى وتكون بضوابطها اللي احنا ذكرناها جزاكم الله خير يا اخت مريم ام محمد من مصر السلام عليكم الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله أحبك وبركاته.
الله ربنا يحبك ويسترك يا ام محمد والله شيخ محمود اللي انا اتصلت بنتي اللي اتصلت بك اسمها ياسمين نعم.
قالت لك اللي بيجيلي الكابوس ده نعم وعملت اللي انت قلت عليه اللي هو سوره البقره و...
أيوة.
وشربت منها وبرضه حطيت ميه على جسمي برضه أيوة.
برضه هو هو احلام برضه بحل... احلامها وحشه ما هو ما هو بص يا ام محمد برضه كده بتجيلي كده خنقه أيوة.
و... والحاجه الثانيه اللي انا برضه جس- جسمي كده من- على طول متكتف وخايفه ما انا بقول لك يا ام محمد مقبول طب اسمعيني يا ام محمد بص يا ام محمد ماشي.
الح- الحاجات دي مش هتروح في يوم وليله يا امي ربنا نعم.
يبارك فيك الحاجات دي مش هتروح في يوم وليله احنا بنقول ايه بنقول لو ان احنا رحنا للدكتور في مرض عضوي بيقول لنا طب نستعمل العلاج ده لمده ثلاث شهور بنقول له حاضر فاحنا بنقول العلاج مش لازم يكون في يوم وبعدين، وليله آه، نستمر عليه بس يا ام محمد ان شاء الله وان شاء الله يجيب نتيجه كويسه مع حضرتك ان شاء الله ب- بعون الله سبحانه وتعالى آه، السلام عليكم استاذ عبد الهادي من السودان السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
انا عندي سؤال واحد يا فضيلة الشيخ اتفضل يا استاذ عبد الهادي
بسأل اذا كان الامام يعني بعد الصلاه يدعو والناس تدعو ورا وحاجه يدعو ولا ما بيدعو
اذا كان الامام معلش يا زلمة، من الحقيقه مش سامع كويس
يعني بعد الصلاه طوالي يعني يدعو والناس تدعو وراه دي بيدعو ولا ما بيدعو؟
الامام في الصلاه بيدعو والناس وراه بتؤمن يعني
آه يدعو والله يدعو وراه ويدفع و...
يديه.
والله يا استاذ عبد الهادي اقول لحضرتك حاجه اللي ورد في السنه آه، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يقنط عند النوازل ولا يخص صلاه بالقنوت كان يقنط عند النوازل صلى الله عليه وآله وسلم في الصلوات الخمس اما مساله المداومه على القنوت في صلاه الفجر لوحدها فهي بدعه كما يعني واللي عايز يقرا في هذا الموضوع يقرا في زاد المعاد للامام ابن القيم رحمه الله رحمه واسعه في المجلد الثاني آه، ده اخر التليفون السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله انا ام محمود اهلا يا ام محمود آه، الله يعوضك جزاك الله كل خير يا شيخ محمود الله يبارك فيك ربنا يعزك يا رب بصراحه مش عارفه أتقل- اتكلم والله ربنا يحفظك ويسترك يا رب العالمين ايوه انا كنت عايزه اسال حضرتك سؤال اتفضلي تحت امرك
آه، كان انا وجوزي يعني متجوزين من 8 سنين نعم
فبنحوش مبلغ ان احنا نبني بيه بيت نعم هل الم... هل المبلغ ده عليه زكاه مال؟
ربنا يحفظك طبعا احنا الاسئله دي الحقيقه فتاوى خاصه ببرنامج الفتاوى لكن هجاوبك يا ام أم محمود آه، الحقيقه بالنسبه للمبالغ اللي متشاله لبناء بيت او لشقه او غير ذلك ديت ما فيهاش زكاه الحقيقه لان آه، ال- بناء البيت او او الشقه التمليك اللي هتعيشي فيها او السياره اللي هتركبيها دي ما فيهاش اصلا زكاه اما لو كان البيت معد للتجاره فالمال دوت فيه زكاه والله تعالى اعلم والحقيقه بحبكم في الله ومش عارف اقول لكم ايه بالله عليكم ما ننساش الواجب ترك الغيبه والنميمه بالله عليك صلاه صلاه على النبي صلاه على النبي والاستغفار ألف مرة كل يوم إن شاء الله صيام الخميس والاثنين إن شاء الله وركعتين قيام ليل بالله عليكم ما ننساش الواجب الجميل ده ومعانا ال SMS وتواصل طول الأسبوع إن شاء الله عشان نرد عليكم الحلقة القادمة إن شاء الله هتوحشوني وربنا يبارك فيكم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا